أحباء المشاهدين تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين والمشتركين في برنامج البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بك يا أستاذ بونا يا اهلا وسهلا منورنا.
الله يبارك فيك أحبائي لسه إحنا في مواضيعنا الشيقة ودايما وقبل ما ناخد الاختبار هنطلب من قدس أبونا إنه يرفعنا في الصلاة جوار عرش النعمة اتفضل قدس أبونا
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين الهنا يا من افتقدتنا بخلاصك وابطلت الموت وانرت الحياه والخلود اسالك يا رب ان تشرق في قلوب الجميع باشراقه مجدك ليعرف الكل شخصك ويتمتع بخلاصك لاجل الدم الكريم وطلبات كافة قديسيك اسمعنا لما ناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين آمين آمين أحباء المشاهدين آه، كالعادة هنبتدي بسماع أخ- آه، اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور أحد المبصرين بعد العمى أحد المنتقلين إلى الحياة بعد الهلاك آه، أخونا توما هيشارك آه، عمل الرب في حياته ويقول لنا إزاي قبل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح إله مخلص آه، أدمن من فضلك آه، ادي المايك للأخ توما وخليه ي- يكلمنا عن عمل الرب في حياته اتفضلي
شكرا جزيلا يا احمد حاضر آه، اتفضل يا توما معاك المايك
آه، سلام المسيح معكم جميعا آه، آه، آه، حاب أكلمكم كم سنة عن الرب بي ورحمني آه، أول شيء نبدأ آه، بعلاقتي من بداية عمري كانت علاقتي مع الإسلام في بداية عمري وأنا صغير آه، كنت أسابق الإمام إلى المسجد كنت أصوم رمضان في عز الحر آه، لكن المشكلة كلما كبرت بالسن كلما آه، كلما ز- يعني بدأ الفتور بالعلاقة مع الإسلام آه، كان عندي مسألة أساسية وهي مسألة الكراهية وقتال المشركين أو الكفار لأجل كفرهم آه، يعني آه، زي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى آه، يشهدوا أن لا إله إلا الله كانت هذه المسألة مسألة فاصلة بالنسبة لي كان دائما آه، كان دائما آه، هذه المشكلة آه، لدي يعني آه، بدت الايام وكل كل ودائما احس انها وساوس شيطانيه كل شوي افكر فيها وافكر انه حتى لو كان يعني آه، كافر لكن ع- يعني اخلاقه ساميه ولا استطيع ان احبه اسلاميا آه، شوي شوي لين جت احداث 11 سبتمبر احداث 11 سبتمبر كانت آه، آه، المسمار الاخير في نعش الاسلام بالنسبه لي كانت هناك مشاكل أخرى م- مثل الإله المستبز و- آه، وغيرها لكن لقصر الوقت أحكيها المشكلة الكراهية بعد ما شفت أنه الأطفال والبنات والنساء والرجال يقتلوا باسم الله لأنه آه، باسم الله فقط وباسم الإسلام آه، تركت آه، تركت الإسلام آه، نهائيا أحسست أنني أفضل من الله أحسست أن الله شرير وانا افضل من حطيت لي ناموس في حياتي او حطيت لي زي دستور في حياتي المحبه والسلام بين البشر آه هذه كانت محور حياتي لمده سنتين آه في يوم من الأيام كنت مسافر لدولة ما آه، إسلامية آه، سمح لي آه، أن أدخل كنيسة آه، شفت كنيسة كنت حبيت اني ادخل هالكنيسة دخلت هالكنيسة وحسيت آه، زي السلام اللي دخل في قلبي آه، جيت من بكرة ودخلتها ثانية ودخلتها ثالث مرة كنت يعني احب احد يتكلم معي آه، في الموضوع آه، يعطيني كتاب مقدس يعطيني شيء يكلمني عن المسيح لكن للأسف يمكن ظروف البلد ال- الموجودة آه، آه، هي هي اللي خلتني آه، يعني يمكن ما خلت أحد يتكلم معه آه، آه، شوي شوي آه، بديت أفكر في المسيحية بديت أف- أفكر أن أرى الله الشرير ال- أرى الله الشرير من آه، خلال آه، من خلال المسيحية كنت أعتقد أن كل العقائد هي صورة طبق الأصل للإسلام لكن بأشكال ثانية وبفلسفة ثانية آه، آه، آه، أشكر الرب أني قدرت أدخل بالتوك كان في آه، كنت أدخل بالتوك في غرف غير غرف الدينية ذاك اليوم دخلت غرفة دينية لأسباب معينة آه، آه، دخلت البالتوك لأسباب آه، يعني دخلت الغرفة الدينية المسيحية ل- لسبب أن أرى الله الشرير آه، بال- آه، بالصورة المسيحية آه، دخلت ورفعت إيدي وسألت سؤال ما هي علاقة المسيحي مع الإنسان الغير مسيحي آه، هذا كان سؤالي المحدد للإخوة المسيحيين اللي كانوا أد من هناك أنا تفاجأت برد أنه قال المسيح ي- يأمرنا بأن نحب حتى أعدائنا آه.
وذكر لي أحبوا أعدائكم أنا يمكن جاني انهيار بعد هالكلمة جلست يمكن ساعات وساعات أفكر في هذه الكلمتين ال- آه، أحبوا أعدائكم آه، لم أعتقد يمكن الجو المغلق اللي عندي في البلد آه، الجو المغلق اللي عندي في البلد لا تسمح لي بأن أرى عقائد أخرى بأن أرى نورا آخر بأن أرى نورا حقيقي لكن هالكلمتين هزتني قعدت أبكي وأنا الرجل البدوي الذي لا يبكي إلا في المواقف الصعبة آه، بعدها بيوم يومين فكرت أن أخذ الأمور بمحمل الجد آه، آه، أنا طبعا من السعودية آه، فتعرفون الجو المغلق في السعودية لا يسمح لك أن تقرأ أو أن ترى أو أن تسمع غير بالبلدي كده آه، القرآن أو غير الإسلام السني حتى حتى الإسلام الشيعي لا, لا يمكن أن تسمع عنه آه شوي شوي آه بديت أفكر أن أحصل على الكتاب المقدس هذه معضلة بالنسبة لنا أو عظيم.
يعني خط أحمر لا يمكن أن تحصل على كتاب آه، مقدس في آه، السعودية كان عندي واحد آه، ش- آه، شا يعني كان عندي آه، زي عمي شايب هو كان يجيب لي كتب مم- ممنوعة كتب الحادية كتب آه، فلسفية لكن يوم طلبت منه الكتاب المقدس رفض أن يأتي به ما ليش أنا لا أعلم إلى الآن لا أعلم آه، واحد من الخدام اقترح علي اقتراح أنه آ- آ- أحصل على الكتاب عن طريق برنامج في الإنترنت آه، نشكر المسيح أنه حصلت الكتاب آه، في برنامج في الإنترنت آه، وحصلته آه، وبديت اقرا فيه، كان في واحد معي واحد من الخدام كان معي دائما كل يوم يمكن اربع ساعات، انا اقرا الكتاب واسجل عندي بالنوتة آه، الاشياء اللي احتاج انه آه، آه، اسال عنها. آه، نشكر المسيح اني ما ما قرأ ما قرأت اي كتب صفراء ولا كت- ولا اي كتاب يعني بطريقه او باخرى، آه، فتره من- بعد يمكن اربع شهور انقطع عني الخادم والرب أرسل لي خ- خادمين من أجل أن يجاوبوا عن أسئلتي جلست ستة شهور على هالموضوع آه، جلست ستة شهور على هالموضوع آه، وبعدين آه، فكر يعني قررت أن أؤمن ليس سهلا على إنسان من بو- بوضع أن يؤمن بسهولة من أجل كلمتين لا يمكن إلا إذا الرب افتقده وح- وأراد أن يؤمن آه، الرب كتب لي انه اؤمن والرب كتب كت- كتب لي انه آه، اعمد آه، وانا الان في ملء ونعمه آه، رب يسوع آمين، المسيح آمين.
احس بالاله الحي كما هو آه، ليس الها ميتا لمده 25 سنه احس باله ميت لا يعرف عني اي شيء آه، في سنه وشهرين تقريبا احسست بالاله الحي بكل ما تحمله الكلمه من معنى آه، نصيحة لجميع إخوتي المسلمين لا تصدق أحدا أنت ادخل ل آه، ادخل ل- لغرفتك واغلق بابك وادعو آه، الله مباشرة ادعو الله مباشرة وقل له يا رب أرني الحقيقة وسترى الحقيقة إن كنت طالبا لها آه، إن كنت طالبا لها ربي يبارككم ويحفظكم آه، قلت آه، بإعجالة ما استطعت أن أقوله ال mic free والرب يبارككم ويحفظكم وصلواتكم معي يا رب يبارك امين امين امين امين آه، أخي الحبيب آه، مبروك عليك الخلاص مبروك عليك النعمة اللي ربنا أرادها لك ما كتبها لكش هي أرادها لك لما اقتحم حياتك وانت سمحت له بفتح قلبك وطلبت منه انه يعرفك الحقيقة ويعرفك الطريق ده المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة وأشكرك إنك ما قريتش من الكتب الصفراء واضح إنك إنسان قارئ ومن الخلفية السلفية الكتب الصفراء اللي هي آه، الغير موثوق بيها أو من اللي بيسموها الاجتهادات فنشكر ربنا إنك لجأت للكتاب المقدس ومش لأي كتب تانية تعليق قدس أبونا على الاختبار الجميل ده امين آه، ربنا يبارك حياتك ويزيدك من النعمه والحقيقه الواحد بيشوف قد ايه ربنا بيبحث على الانسان في كل مكان نعم آه، اتكلمنا عن مشاعره ان هو كان آه، يفضل قتال المشركين لاجل كفرهم ولو انه يرى المسيحيين على اخلاق لكن كفره نعم
وتيمنا بكلام الرسول ان هم آه، امر ان يقاتل الناس نقطة turning point أولى في حياته نقطة م- محولة آه، وهي أحداث 11 سبتمبر وليس ببسيط أن يكتب آه، الدكتور السيد القمني كتابا عن هذا الحدث ويقول شكرا بن لادن نعم الذي كشف حقيقة الإسلام بهذه الأحداث وآدي واحد من اللي تأثروا شفناه أنه ترك الإسلام من أجل هذه الأحداث اللي ما نعرفهمش أكتر سيبك من الناس المهيصين لكن احنا بنتكلم على اللي بيتعامل وياهم ربنا في الأعماق آه، حس ان هو أخلاقه أسمى من أخلاق إله الإسلام نعم آه، شاف ان اله الاسلام بكده شرير وهو الراجل محب للسلام فهو اسمى واحسن وبعدين ابتدى يفكر ودخل كنيسه وبعدين الحته النقطه المهمه قوي انه انتظر ان حد يكلمه او يديله انجيل ما حدش اداله مش امر يكسف برضو ده طبعا
نقف مكتوف الايدي والراجل يروح الكنيسه ويخش بنفسه وما يلاقيش اللي يكلمه الى متى ناكل الجبن الابيض فيمري على جلدنا عايزين نتحرر حتى لا يلصق بنا الجبن ونقدم رساله المسيح للناس ونقدم له الكتاب المقدس وبعدين آه، نقطه تحول ايضا اخرى كبيره وهي دخوله للبلتوك شوفوا خدمة البلتوك أحبائي العاملين في البلتوك ليل نهار إني أقدر مجهوداتكم وأشد على أياديكم لأجل هذا المجهود المقدس من كل admin من كل خادم من كل عامل آه، ربنا يبارككم ويزيدكم من النعمة وهنا يبرز أثر الخدام المتابعين في البلتوك لما بيلاقي واحد بيبتدي يسأل ويعمل يبتدي يتكلم وياه بالعقل والمنطق والكلمة الحية الروحية ولا خادم واحد لا اتنين خدام كان شيء عظيم جدا ومن هنا أنا يعني بشكر أحبائي العاملين في البلتوك في كل آه، غرفة وبعد كده ابتدى يفوق وابتدى يقرر ان هو يقبل المسيح ثم نال نعمة المعمودية وتعبير لطيف قوي بعد 25 سنة عمره رأى أنه كان يعبد إلها ميتا ولكنه بدأ يشعر بالإله الحي العامل فيه ونصيحة جميلة جدا عزيزي توما ربنا يباركك ويزيدك من النعمة وهي نصيحتك لأحبائي المسلمين لا تصدق أحدا من الذين يتكلمون ويبررون لكن اغلق بابك صلي لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء سيجازيك علانية ويعرفك الطريق الرب يباركك ويزيدك من كل نعمة ويجعلك قدوة حسنة لكثيرين من المشاهدين والسامعين في البلطوك ليعرفوا الإله الحي الحقيقي آمين امين امين آه، اخي الحبيب توما آه، مبروك عليك نعمه الخلاص مبروك عليك الفداء مبروك عليك انك عرفت مين هو الاله اللي تفقدك واداك نعمته وخلصت بدمه الف مبروك آه، احبائي دلوقتي حان موضوع اليوم في الحلقه والنهارده هنتكلم على موضوع شيق وشائك اللي هو موضوع الخمر في الإسلام وأقوال الشيخ خالد الجندي عن هذا الموضوع فبنبتدي بنقول آه، يا قدس أبونا في قناة أوربت في البرنامج بتاع الأستاذ عمرو أديب جه الشيخ اللي اتكلم عن الخمر في الإسلام والشيخ خالد الجندي اتكلم في الموضوع دوت فممكن تعلق لنا على الموضوع دوت لو سمحت
ده شيء جميل جدا والحقيقة أنا بكرر الكلام تاني قبل ما ابتدي في الموضوع وأحب أن أنا آه، أشيد بالمذيع البارع عمرو أديب قلت رغم اختلافاتي السابقة معه فبأراه هذه المرة أيضا محاورا يناقش بكل جرأة ويجادل بالدليل والبرهان والمنطق ويثير الامور التي لم يتعود العالم الاسلامي ان يتكلم عنها. ولهذا لم اندهش من قول السيده ايمان في مداخلتها في نهايه الحلقه الاولى لما تقول الكلام ده ممكن يعمل بلبله لناس كتير واضافت انا متغاظه بصراحه قوي. والان اتي الى سؤالك يا عزيزي الفاضل واحب ان اركز تعليقاتي على ما جاء في ذلك البرنامج في خمس نقاط خمس نقاط النقطة الأولى هل كان النبي محمد يشرب الخمر؟ اثنين ما معنى النبيذ؟ ثلاثة هل كان الصحابة يشربون الخمر أيضا؟ أربعة ما معنى أسباب الحقي... الأسباب الحقيقية لتحريم الخمر؟
نعم خمسة ما هو موقف المسيحية من الخمر؟
ده شيء جميل جدا طيب آه، ممكن آه، قدس ابونا يعني لان الشيخ خالد قال واقر في البرنامج ان محمدا لم يتعاطى الخمر فانا مش عارف تعليق قدسك على الموضوع ده ايه
ده بالفعل الكلام اللي قاله الشيخ خالد وجه في البرنامج واحب ان احنا نشوفه سوا دلوقتي مع بعض على الشاشه امين
فما كان معروف عنه انه كان لا يعاقر الخمر ولا ي- يصطح يصحب النساء ولا يتردد على رايات الحمر ولكن- ولا يجلس في نوادي ولكن يا القراية.
فندم
ها سمعناها بيقول كان معروف عنه صلى الله عليه وسلم انه لا يعاقر الخمر ولا يصحب النساء ولا يتردد على الرايات الحمر ولا يجلس في نوادي قريش كويس ويبدو ان فضيله الشيخ لم يدرس السيره النبويه والاحاديث المحمديه جيدا أو ربما ضاعت المعلومات من ذهنه بسبب انفعاله أمام قذائف عمرو أديب وأخشى ما أخشاه أن يكون السبب هو التمويه للتهرب من الإحراج وها نحن نسوق بعض الأحاديث التي تثبت أن محمدا نبي الإسلام كان يشرب الخمر حتى يراجع فضيلة الشيخ خالد معلوماته عظيم جاء في صحيح مسلم آه، اتعرض قبل كده يكفي الإشارة إليه هنا في الكاميرا كتاب الأشربة باب في شرب النبيذ عن جابر ابن عبد الله قال كنا مع رسول الله فاستسقى حس بالتعب يعني فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا فقال بلى فجاء بقدح فيه نبيذ فشرب رسول الله النبي بي- آه، صاحبنا كان بيقول ما بيشربش اه وجاء في صحيح مسلم كتاب الأشربة تاني برضه صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال كان رسول الله ينبذ له الزبيب في السقاء يعني في الإناء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه ثلاثة أيام يشرب وسقاه فإن فضل شيء أهرقه وجاء أيضا في مسند, في مسند أحمد ببداية مسند عبد الله ابن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله ينبذ له تاني ليلة الاثنين فيشربوا يوم الاثنين والتلات ويوم الأربع إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه ثلاثة أيام وجاء أيضا في مسند أحمد مسند عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كان مع رسول الله ليلة الجن
ليلة الجن اه الليلة اللي قضاها محمد مع الجن أي فقال له النبي يا عبد الله أمعك ماء قال معي نبيذ يا رسول الله فقال أصبب علي فتوضأ بالخمر وقال النبي يا عبد الله بن مسعود إنه شراب طهور شراب وطهور يعني هو بيظهر بيتمضمض ولا حاجة وضوء آه، نزل شوية شراب حلو وطهور كمان يطهر وجاء في السيرة الحلبية سيرة محمد جزء أربعة صفحة 459 باب من كان يضاحك النبي باب أي مين اللي كان بيضحك النبي آه نذكر منهم نعيمان ده كان النبي إذا نظر إلى نعيمان بيقول كده كتاب آه.
إذا نظر إلى نعيمان لا يتمالك نفسه من الضحك ليه؟ لأنه كان مزاحا راجل بيحب النكت آه.
ومن ضمنهم أيضا من كان شوف بقى اللي جاي شوف بقى اللي جاي من كان يشاركه في الخمر في الإيه؟ في الخمر نعم عشان خاطر بعد كده الشيخ خالد بيقول في فرق بين النبيذ والخمر اه كان ينبذ لكن ما كانش يشرب الخمر كان يشاركه في الخمر وجا من جابوا اسمه واسمه عبد الله ولقبه يلقب بالايه بالخمار خمرجي و... ولله في شؤونه عجب واخيرا وليس اخرا الم تقرا يا فضيله الشيخ بنفسك في الحلقة ذاتها الكلام اللي اداهولك عمرو آه، أديب تقراه آه، وهنشوفه مع بعض دلوقتي وبعدين نعلق عليه شوف المشهد ده وهو بيقرا وقد عرف عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ و- وك- وكان المعروف عنه أنه صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ آه، ويقول ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر, أو أمر به فصب والتمر الذي يخمر ثلاثة أيام لابد أن يكون
ما رأيك يا فضيلة الشيخ فيما قرأت ما رأيك ده حاجة يعني أقول لك إيه طب بص يا قدس أبونا آه، أنا مع قدسك في الكلام اللي أنت بتقوله بس برضو الشيخ هنا قال إن في فرق بين النبيذ والخمر
أعتقد أن الشيخ خالد الجندي قد تضاربت أقواله في تحديد معنى النبيذ شوف معي خطوة خطوة اتفضل فقد قال مرة آه، في في الشريط في الدقيقة أربعة وثمانية وعشرين ثانية بيقول يعني النبي اللي يتصو- بت- تصوروه لحد اللي بيعصروه لحد ما يتخمر وتشربوه إذا هو مشروب مسكر اللي هو بتقول عليه خمر ثم ناقض نفسه في قول آخر النبيذ هو اللي مش متخمر مش مسكر ولا م- مخمر
آه، طبعا يا ابونا برضو عشان المشاهدين آه، كل الشرايط دي بالدقايق اللي أبونا بيذكرها في الحديث هتلاقوها موجودة على الب... ال website بتاع البرنامج حوار الحق dot com وهو آه، أو إسلاميات dot com الاتنين بي lead وا البعض وهتلاقوا فيها كل الحاجات ديت موجودة للي عايز يحصل عليها آه، وكمان هنشوف المشهد مع بعض دلوقتي آه، على الشاشة أمين
نقول تاني للناس ايه الفرق بين النبيذ والخمر النبيذ بموجب هذا التعريف الكوفي هو والحنفي مش اللي من العنب اللي هو مش متخمر النبيذ اذا هنا مش مسكر ولا مخمر
آه، نبيذ يعني ده قال كده أكتر من كده كمان النبيت يعني عصير يا جماعة بس خلاص كده ولكن أحاديث كثيرة ذكرت أن النبي محمد كان يشرب الخمر صراحة مثل ما ذكرناه منذ قليل وهو ما جاء في السيرة الحلبية سيرة محمد جزء أربعة وصفحة 459 باب من كان يضاحك النبي آه، منهم من كان يشارك في الخمر واسمه عبد الله ويلقب بالخمار علاوة على أن معنى النبيذ في المعجم الوسيط هذا لمجمع اللغة العربية جزء 2 وصفحة 897 يقول النبيذ شراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو من التمر أو من غيرهما ويترك حتى يختمر وجاء في كتاب سبيل المستبصرين للدكتور صلاح الدين الحسيني صفحة 29 نعم.
وده موجود على السايت اللي هيعلن دلوقتي قال معنى النبيذ في اللغة والعرف والشرع هو الخمر معنى النبيذ هو الخمر وقد حسم الشيخ خالد نفسه الموضوع بقوله ممكن وده هنشوفه على الشاشة دلوقتي ممكن أشرح لك الكلمة دي تسمعوا عن عصير القصب مين فينا في الأيام الحر دي ما بيشربش عشي- عصير القصب عصير القصب ده جميل وممتع كشراب شوف إنما لو اتساب لمدة يوم تحول إلى خمر هي دي الكارثة بيكمل حاجة اسمها الاستحالة تحول إلى عنصر آخر وهنشوف الكلام ده على الشاشة قدامنا
ممكن اشرح الكلمه دي تسمعوا عن عصير القصب اظن مين فينا في الايام الحر دي ما بيشربش عصير القصب دوت العصير القصب ده جميل وممتع كشراب انما لو اتساب لمده يوم ها تحول الى خمر هي دي الكارثه حاجه اسمها الاستحاله تحول الى عنصر اخر
فوصل الكارثة بنفسه يوم واحد يعمل كارثة وواضح من الأحاديث التي سقناها والحديث الذي قرأه هو نعم أن النبي كان يشرب الخمر ثلاثة أيام نعم.
وهذه مدة كفيلة بأن يتحول إلى خمر كما قال الشيخ خالد وإلا ولا أنا ولا أنا فهمت خطأ يا فضيلة الشيخ
آه واضح ان قدسك ما فهمتش غلط بس عندنا حاجه تانية قدس ابونا لان برضو لازم احنا نكون مدققين في الموضوع دوت الشيخ قال ال- الجمله القرانيه اللي بتقول ان الخمر من عمل الشيطان فايه رايك
آه طبعا هذا ما جاء فعلا في سورة المائدة آية 90 91 آه، يقول بتقول كده إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان نعم وعلق على ذلك الشيخ خالد قائلا سؤال رقم اثنين طبعا ملناش دخل برقم واحد أيوة.
دلوقتي من عمل الشيطان خمر واضاف قائلا ايه حكم انك تشرب حاجه من صناعه شيطانيه والكلام اهوت على الشاشه هنشوفه عشان يبقى آه، واضح
من عمل الشيطان سؤال رقم اثنين ايه حكم انك تشرب حاجة صناعة شيطانية
بناء على ذلك نريد أن نعرف الحكم على النبي محمد الذي ظل يشرب الخمر حتى بعد نزول الوحي بستاشر سنة لأنه كما جاء في تفسير القرطبي لهذه السورة وادي تفسير القرطبي أهو كان تحريم الخمر في سنة ثلاثة من الهجره وجاء في كتاب الخمر والنبيذ في الإسلام آه، للشاعر والباحث اليمني علي المقري والسايت راح يتحط على الشاشة لم يحدد النبي محمد في بداية نشر الإسلام موقفه من شرب الخمر ففي الطور المكي وهو في مكة يعني نعم.
الذي دام ثلاث عشرة سنة كان المسلمون يشربون الخمر كالمشركين واستمروا على ذلك بعد الهجرة ثلاث سنين تمتد بين الثلاثة والثمانية تبعا لاختلاف الروايات محمد ك... آه، تكون المدة التي ظل محمد يشرب فيها الخمر 16 سنة 13 في مكة وثلاثة في المدينة نعم فهل كان محمد واقعا تحت عمل الشيطان هذه المدة يا شيخ آه، آه، خالد وما هو حكم من شرب حاجة من صناعة شيطانية كما يقول فضيلة الشيخ ده مجرد تساؤل شرب من حاجة شيطانية لمدة 16 سنة وما ينطبق على ما قيل عن الحكم لمن شرب الصناعة الشيطانية يندرج أيضا على ما قاله الشيخ خالد عن لعنة الله لمن يشرب الخمر قال رسول الله لعن الله الخمر وشاربها وساقيها فما موقف النبي محمد من ذلك لمدة 16 سنة برضه مجرد تساؤل وهكذا نرى أن الإسلام لا يستطيع أن يقف أمام حرية التفكير والتساؤلات ومن هنا ندرك لماذا ذكر محمد في القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم اوعى تسأل أيوة.
أنا بشرب 16 سنة أنا حر لكن هحرم الخمر برضه عظيم طيب آه، ماذا عن القول ان تحريم الخمر جاء بالتدريج آه، زي زي الناسخ والمنسوخ الحقيقة إن ما يسمونه الناسخ والمنسوخ في القرآن يتعارض اي أولا يعني يتعارض مع صدق الله وثبات أحكامه كما يقول لا تبديل لكلمات الله في سورة يونس آية 64 ثم إن كان الله يريد إلغاء شرب الخمر على مراحل كما يقولون فكيف يفسر أنه أنعم عليهم بالسكر من الخمر وده جه في سورة النحل آية 76 67 يقول كده ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وعلق فضيلة الشيخ خالد على هذه الآية قائلا الله بيمن عليهم باللبس اللي يلبسوه وبيمن عليهم بالرزق اللي هم فيه ومن ضمن المن قال ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا قال الشيخ خالد ش- سكرا ورزقا حسنا ويتضح إذا من كلام الشيخ خالد أن السكر نعمة يمن الله بها على عباده واضح و- وإن كان القرآن يحرم الخمر فكيف يشهد أن فيها منافع للناس في سورة البقرة آية 219 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نعم.
وعبثا حاول فضيلة الشيخ تبرير هذا الكلام اسلوب التبرير اللي قال له عليه عمرو خالد آه.
انا لو كنت قلت لك من شهرين آه، ان الله ضار كنت بررتها لي عمرو أديب عمرو اديب آه.
كنت بررتها لي أي لكن عبثا يحاول أن يبرر هذا الكلام بأسلوب ال- فات فات وفي ديله سبع لفات هذا الكلام اللي ملوش الأسلوب فايدة.
الإسلامي المتميز آه. وختم تبريراته بقوله فربنا هنا وصف الخمر بأن فيها حاجتين اتنين الذنب والمنفعة وتساءل يعني هي الخمر فيها منفعة ده هو اللي بيسأل مم.
وأجاب آه القرآن صريح ليه اللي بيبيع الخمرة بيكسب اللي بيقدمها للناس بيكسب وهنشوف الكلام ده إن فيها منافع مع بعض على الشاشة
فربنا هنا وصف الخمر بان فيها حاجتين اتنين الذنب والمنفعه يعني الخمر فيها منفعه اه القران صريح ليه اللي بيبيع الخمره بيكسب اللي بيقدمها للناس بيكسب
اه منفعه فيها منفعه طب اذا كان ربنا بيحرم الخمر بيحط فيها منفعه ليه ثم لماذا لم يستخدم الله اسلوب التدريج الذي يدعونه ايضا ها نعم.
اذا كان الخطايا بقى بتاخد تدريج لماذا لم يستخدم اسلوب التدريج في بقيه الخطايا مثلا عباده الاصنام أي والشرك ومعلوم مدى تمسك الجاهلين بأصنامهم فإن كان تمسك الناس بالخمر اقتضى مراحل أربعة في التدريج كويس فكم مرحلة كانوا يحتاجونها للتدرج من عبادة الأصنام لعبادة الله الواحد وأيضا موضوع الزنا حيث كان المجتمع الجاهلي مضروب بالزنا فلماذا لم يتدرج معهم في تحريمه في تحريم الزنا زي ما تدرج معهم في تحريم الخمر نعم
وكذلك بخصوص جريمة السرقة وغيرها فهل يمكن أن يستخدم الله هذا القياس والأسلوب بخصوص الزنا والسرقة مثلا فيقول ويسألونك عن الزنا والسرقة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بنفس المنطق على اعتبار أن الزنا فيه نفع للزاني وأيضا نفع للزانية التي تقبض أجرتها والسرقة فيها نفع للسارق نعم إذا كانت الحكاية مبادئ كده فهل يصلح هذا الأسلوب للتدرج في تحريم الإثم كما يدعي فضيلة الشيخ وغيره سؤال جميل جدا طب دلوقتي احنا هنفتح آه، باب المداخلات بس عندي لقدسك سؤال صغير دلوقتي ال- الخمر زي ما الشيخ قال آه، ربنا قال و- وال- وال- و- وعبادة الأصنام المفروض في القرآن بيقول إيه آه، إن الله لا يغ- يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به يمكن ده السبب
آه، وزي الحديث نفسه اللي قال له جبريل قال لمحمد يا محمد من مات من أمتك ولم يشرك بالله فله الجنة فتدارك النبي بسرعة قال له ولو قتل ولو زنى قال ولو
شكرا عفوا آه، آه، أدمن من فضلك آه، أول مداخلة وأديهم للميكرو- أديهم الميكروفون لو سمحت
شكرا جزيلا يا احمد شكرا يا بونا وموضوع آه، شائك اتفضل يا ورقه بن نوفل معاك المايك
صراحة يا قدس أبونا أنا محيرني الموضوع ده مش عارف هل إن تحريم الخمرة جه عشان إهانة النبي صلى الله عليه لما أهانوا عمر لما أهانوا عمه حمزة ابن عبد المطلب وقال له قال له أنتم إلا عبيد لأبي وكان معروف طبعا ح- عن حمزة ابن عبد المطلب كان بيشرب الخندريس والخندريس ده نوع من انواع الخمور زي زي القهوة والسلافة وال وال والراح والرحيق وال والصرف دي انواع كلها من انواع الخمور ف- واما جه تحريم الخمرة لما اتكسر انف سعد بن ابي وقاص واما ولا اما جه تحريم الخمره لما عبد الرحمن ابو عوف صلى على الاكل وقال يا ايها الكافرون لا اعبد ماذا تعبدون ولا نعبد ما تعبدون صراحه انا مش عارف الجزء الثاني من السؤال يا قدس ابونا احنا نعرف طبعا بما ان العلماء توصلوا لموضوع آه، الخمور والادمان ولما نزلت الايه بتحريم الخمور وان الادمان طبعا بياخد فتره لان الانسان بيمتنع عن الخمره في فتره طويله جدا ولما الانسان بيمتنع عن شرب الخمور بتيجي عليه اعراض بتيجي عليه اعراض الكآبه والقلق واضطراب وساعات بيؤدي الى العدوانيه والانتحار مش عارف اذا كان ده ليه علاقه برسول الاسلام وانتحاره ثلاث مرات ولا لا بما ان ال- في العصر الاسلامي كان شرب الخمره طقسا يوميا فكانوا بيشربوا الخمره الصبح وبيقولوا عليها الصبوح وفي المساء وبيقولوا عليها الغبوق فاريد الاجابه وده طبعا شرب حمزه من حمزه حمزه بن عبد المطلب كان بيتعاطى الخندريز دي في السيره الحلبيه صفحه
آه، طب آه، الصوت اتقطع فبنكتفي بكده ل- وابونا هيعلق على المداخله دي اتفضل يا ماشي، أستاذ أبو.
شكرا جزيلا آه، مرحب بك ورقة بن نوفل وأهلا وسهلا في ثوبك الجديد آه، من زمان يعني آه، هل آه، إهانة آه، حمزة للنبي وكان بيشرب الخندريس هو ده اللي غير وهل لما اتكسرت انف سعد ابن ابي وقاص ولا لما عبد الله ابو عوف بس صحح لك الكلام اللي انت قلته العباره ما هو لو كان قال آه، يا ايها الكافرون اني لا اعبد ما تعبدون كانت ما كانش في غلط يا.
لكن هو قال أيها الكافرون إني أعبد ما تعبدون ف... وهو بيأم آه، الجماعة آه، الح... الأسباب تحريم الخمور إحنا هنأتي عليها في الحلقة الق- القادمة إن شاء الله وهنشوف الأسباب آه، ديت أو الأسباب ديت وحكاية آه، الإدمان وتبطيل الخمور بيقود إلى الاكتئاب ويوصل إلى الانتحار وهل له علاقة بانتحار الرسول لا لا مالوش علاقة بانتحار الرسول لأن انتحار محمد تم بعد موت ورقة بن نوفل وبطل الوحي لأن ورقة كان بيمده بالمعلومات اي فلما مات ورقة بن نوفل آه، تأخر الوحي أو امتنع الوحي فتر الوحي وفتر الوحي فكان بيطلع إلى شواهق الجبال ويحاول إن هو يرمي نفسه عشان خاطر ينتحر نعم.
فدي لا علاقة لها بالخمر بعتقد لكن آه، شكرا ليك من أجل مداخلتك وأهلا وسهلا شكرا أستاذ أبونا. آه، ادمن من فضلك المداخله اللي وراها آه، ويا ريت نبقى في في صلب الموضوع على طول إيه، حاضر وشكرا اتفضلي المحبة عشان الوقت معاكي المايك
اتفضلي يا اختنا
إيه، طيب آه، المحبة هتجهز, هتجهز حالا وورز اتفضل معاك المايك بسرعة لو سمحت
سلام محبة رب المجد يسوع المسيح مع قدسك وتسابونا ومع أخونا أحمد اهلا بيك يا كان في حبيبي بس آه، سؤال هل آه، رسول الإسلام كان فعلا بيتوضأ بالخمر وإذا كان بيتوضأ بالخمر فبيتوضأ كان في صلاة الفجر ولا صلاة العشاء ولا صلاة العصر ولا إيه و... وشكرا على يا أدمن ومع حضرتكم
آه، التعليق قدسك يا أستاذ أبونا.
احنا قلنا الكلام ده هو تذكر كتب الاحاديث احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا يا احبائي انا ما بقدرش اجيب حاجه بره الكتب لان انا ملتزم بالدراسه والامانه العلميه فلم اقرا انه كان يتوضا لا صبح ولا ظهر ولا ليل لكن اللي حصل في بتاع الحديث اللي جه عن الوضوء جاء في ليله الجن لما راح يتقابل مع الجن وقضى وياهم ليله فبيسال عبد الله بن مسعود في السكه فقال له ما فيش معايا غير نبيت فكانت دي الحادثه لكن كون ان هو بيقرا جايز انا لسه ما وصلتش في قراءاتي الى ما تقوله لكن بكل امانه اللي بقراه بقوله لا اكثر ولا اقل عظيمة أوت سابونا آه، غيرك كان استنبط حاجات كتير بس نشكر ربنا آه، أن أوت خلينا بتدعي متمسكين ب- ب- بالمبدأ ب- بتاعنا.
بتراعي التدقيق آه، المداخلة اللي وراها لو سمحتي آه، إذا كانت الأخت المحبة جاهزة أو أي حد آه، تاني شكرا جزيلا يا احمد آه، طب ناخد فرحه اتفضلي معاكي المايك
آه، شكرا آه، آه، سلام ليك يا بولا الحقيقة الواحد احتار مع شيوخ واحتار آه، احترت معاهم كلهم آه، بالنسبة للآيات الموجودة في القرآن بخصوص الخمر وأنهم قالوا لنا أنه ده تدرج آه، وبعدين لما الواحد بيشوف في أسباب النزول بيلاقي كل حاجة لها سبب نزول لما قال لا ت- آه، لا تقربوا ال- آه، ال- الصلاة وأنتم سكارى ده علشان آه، سبب وبعدين بعد كده اجتنبوها عشان سبب السؤال هنا هل لو ما حصلتش المشاكل اللي حصلت دي ما كانتش ت- آه، آه، آه، آه، قالوا ان الخمر اتحرمت الحاجة التانية ازاي الشيخ آه، اسمه خالد الجندي ينكر كلام موجود في الكتب هل مثلا امسك انا الكتب بتاعه ال- ال- ال- السيره النبويه او الكتب اللي فيها الاحاديث والحاجات دهيت ويعني ابعدها بعيد ولا هو بيستغل آه، جهل الناس وعدم قراءه الناس يبقى سؤالي هو كده سؤالي إذا لم تكن هذه الأحداث حدثت هل الخمر كان هيتنه حلال؟ ده سؤالي ويا ريت الرد عليه شكرا جزيلا
اتفضل سابونا.
أه بس بحب انبه في البدايه يا جماعه انا عارف ناس كتير من اللي بيتكلمهم ممكن يكون لهم تعليقات مثمره قويه مش المهم بس مجرد اسئله لكن احنا بنقبل كمان تعليق وجهه نظرك انت شايف ايه قريت ايه عرفت ايه فيقدر ان هو يضيف لنا جديد يعني عظيم آه، لان في ناس كتير مقتدرين على ان هم يضيفوا اضافات آه، الموضوع مش مجرد بس اسئله لكن مستعدين نجاوب دلوقتي على السؤال بنعمه ربنا آه، هل لو ما حصلش ده يعني الخلاصه بتاعت السؤال هل لو ما حصلش لا حصلتش المشاكل اللي حصلت ما كانش الخمره اتحرمت اقول لحضرتك حاجه وانت خير العارفين لانك عابره من العابرات من الظلمة إلى النور ومن الإسلام إلى طريق يسوع أمين
زي ما هنشوف في الحلقة الجاية إن السبب والسر في تحريم الخمرة مش ربنا السبب في تحريم الخمرة مش محمد السبب في تحريم الخمرة عمر عمر ابن الخطاب نعم وتن وراها زي ما هنشوف ثلاث مرات وهو يضغط لحد ما اتحرمت بالتدريج فهو كان تدريج عم عمر بن الخطاب عشان يوصل الى القرار اللي هو عايزه فهنشوف ان شاء الله في الحلقه القادمه بمشيئه الرب ودي مش أول مرة نشوف أن عمر الخطاب ليه تأثير على الوحي وقرارات محمد في كل حاجه عظيم ده هو نفسه شهد ان الله كان بيسمع له في حاجات كتير ويوحي بيها بعد ما يست... يقولها أي.
لمحمد كان الله هو اللي يسمع ل- لعمر مش عمر بيسمع الوحي احسن يطلع نبي أيوه لا ما لو كان هو بيسمع الوحي قبل محمد كان يبقى نبي النبي عمر ما احنا ما نعرفش ان عنده وحي آه، ولا لا لا ده هو بقى لا ده هو اللي كان بيقول الحاجه فربنا يسمع الوحي بتاع عمر أيوة.
فيديها لمحمد يعني وقال فيها وفقني الله في ثلاث آه.
يا ريت المداخله اللي وراها لو سمحتم وزي ما قلت ابونا قال ممكن يكون تعليق آه، خلينا كلنا نستفيد من القرايات اللي بنقراها اتفضل
شكرا شكرا جزيلا آه، ابونا وشكرا يا احمد وتفضلي جوليانا معاكي المايك
شكرا يا حنا سلام رب المجد يسوع المسيح يكون مع الجميع وقبل ايادي يا ابونا الرب يبارك حياتك ويبا- ويبارك كل الأخوة العاملين في هذا البرنامج رائع برنامج آمين.
خلاص ربنا يبارك.
النفوس وكسر القيود في ال- أيادي أولاد الله اللي قيدهم إبليس أنا بشكرك وبشكر الرب لأن أنا كمان كنت عايشة في ظلام الإسلام ودايما بقول كنت مسلمة والآن أبصر بنور المسيح امين فعلا أبونا أنا بستغرب في القرآن في سورة النحل آه، 67 مثل ما أنت قلت حلل الخمر للناس كدواء و- وشفاء إذا لماذا حرم الخمر ولم يحدث هي- هيدا الآية في القرآن لكن سؤالي أبونا هل صحيح أن محمد كان يشرب الخمر في ليلة إسراء والمعراج لأن أخواتي المسلمين دايما يفتخروا بإسراء والمعراج ويقولوا عليه معجزة شكرا يا أبي والمايك معكم آه، ربي يبارك حياتكم هو واضح قلت لك طبعا السؤال ده رايح فين فهي يا ريت تعلق لنا فيه
آه، احنا بنرحب بيك يا جوليانا وبنذكر عبورك المجيد لشخص المسيح مش من ديانة إلى ديانة لكن إلى شخص المسيح وتحريم الخمر طب ليه الآية موجودة في البتاع ما هو ده النص بتاعهم إن في الناسخ والمنسوخ ما نسخ حرفه وبقي حكمه وما نسخ حكمه وبقي حرفه وما نسخ حرفه وحكمه نعم يعني ده الثلاث انواع بتوع النسخ والمنسوخ نعم.
فما تستعجبيش ان يكون في ايه نسخت ايه وموجود يعني كده كوكتيل يعني محطوط مع بعضه يعني نعم
آه، هل آه، كان محمد آه، شرب الخمر في ليله الاسراء والمعراج آه، يعني هو جايز جدا لسبب يعني انا ما بفتيش من نفسي انا مش بتاع فتوى ايوه لكن لأن الإسراء والمعراج حدث في مكة ومكة والثلاث سنين اللي كانوا في المدينة ها فيبقى إذن ممكن كان شارب خمرة في الوقت ده ايوه لأن هو كان بيشرب 16 سنة نعم من ساعة البعثة إلى سنة ثلاثة بعد الهجرة ايوه فمن الجايز جدا ان هو شرب بس جايز يكون تقل في الليله ديت شويه لا، ول- ولازم بقى بعد اذنك برضه اقدسك ان احنا نقول انه ادعى الاسراء والمعراج لان احنا عارفين انها ما حصلتش
اه هو ما كل حاجه يعني هي بس الاسراء والمعراج معلش يا هي أخي بتيجي أحمد.
عندنا ديت ولازم يتقال لازم الحتة دي.
لان ازاي الراجل صلى في المسجد الاقصى قبل ما يتبني اه قبلها ب 100 سنه فيعني لا ما هو كله كله على بعضه يعني م. فا آه آمين.
ربنا موجود آمين.
يدي آه، يدي وعي وذكاء للعقول عشان خاطر تقدر تعرف الغث السمين امين احنا عندنا خمس دقايق لو في مداخله سريعه ناخدها ب- بسرعه لو سمحت في في مسافه دقيقه واحده اتفضلوا طب خلاص مفيش مداخلة يبقى دلوقتي آه، ناخد الوقت دوت ونستثمره في الكلمة الروحية فسحة من الوقت آه، قدسك تدينا فيها تأمل روحي عن الاستنارة
امين آه في رساله معلمنا بولس الرسول الى تلميذه تيموساوس آه، الرساله الثانيه والاصحاح واحد بيقول وآية عشرة بيقول من أول تسعة الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل الذي جعلت أنا له اللي هو بولس كارزا ورسولا ومعلما للأمم وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل مين اللي أنار؟ المسيح المسيح.
بصوا معايا كده آه، الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد الإلهي والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع عايز نعمة من خلال المسيح تاخد مش من خلال أي حد تاني ولا أي حاجة تاني لأنه ليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن يخلص أن نخلص أعطيت وإنما أظهرت الآن يعني هي معطاة قبل الأزمنة الأزلية لكن كل اللي بيحصل إنها بتظهر النهاردة نعم لأن لو ربنا شايف قلبك إنه عايز يبحث عن الحق ويوصل إلى النور سوف يشرق في قلبك لأنه عارف رغبتك ديت منذ الأزل نعم وفي حينه يسرع به وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح لما يظهر المسيح في حياتك لما تظهر النعمة في حياتك هتبص تلاقي أبطل الموت وأنار الحياة أبطل الموت لأن الإنسان عايش تحت حكم الموت في الخطية نعم ميت بالخطية نعم كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا ففي حالة موت عدم الميت بيعمل ايه ما فيش احساس بالحياة والانسان الخاطي ضميره مات ما عادش بيحس بحاجة نعم.
حاجة تانية الميت لا حراك له والانسان الخاطي لا يتحرك نحو الله نعم.
الميت لا يتنفس جثة هامدة والخاطي الإنسان الخاطي اللي عايش في الخطية لا يتنفس نسيم الحياة من الله نعم ياخدش أكسجين النعمة من ربنا نعم
الميت لا يأكل ولا يشرب والإنسان اللي عايش في الخطية وميت بالخطية لا يستطيع أن يأكل من كلمة الله ولا أن يشرب من الصلاة لذلك المسيح بيشرق بالنور في حياتنا لو تحب أن الله يشرق بالنور في حياتك اقبله الآن قل له نور يا رب حياتي ينيرها لك آمين
امين آه، بنشكر آه، جناب القمص على المحاضره الرائعه وعلى آه، المداخله الروحيه اللي اتحفنا بيها ورفعنا بيها الى السماويات بنسيب كل مواضيع الارضيات ديت واسيبكم تمشوا بالكلمه الروحيه اللي خدناها افتكروا دايما ان المواضيع بتاعتنا موجوده على ال website حوار الحق دوت كوم وايضا اذا اردتوا تحصلوا على الحلقات ديت والمعلومات اللي فيها بتخشوا هناك وكل حاجه موجوده الحلقه اللي جايه ب- آه، في اسم يسوع هنكمل الموضوع دوت وهيكون اكتر دقه واكتر توضيحا للحاجات الكتيره اللي بتواجهنا اترككم في نعمه المسيح والى اللقاء في الحلقه القادمه آمين